أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله عز وجل هذه الوقفات مع سورة يوسف أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حفظ كتابه والعمل به والمجاهدة به احنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه أي يعقوب عليه السلام لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون احنا قلنا دايما احنا عايزين نستحضر واحنا بنقرأ سورة يوسف ان احنا نعايش الأحداث انت كأنك موجود داخل القصة وبتعايش الأحداث فلذلك دايما انت لازم يكون الذهن حاضر المشهد ده بيحصل فين احنا قلنا كل شوية وده من التنوعات الرهيبة في القصة ان المشاهد بتتغير بصورة سريعة انت لازم تكون مدرك المشهد ده بيحصل في الشام ولا بيحصل في مصر ولا لان التنقلات وان شاء الله لو ربنا يسر كده وخلصنا جزء كويس النهارده هتجد ان التنقلات بتحصل بصوره رهيبه ما بين مصر والشام وبعدين يرجع المشهد تاني من الشام الى مصر فانت لازم تكون مستحضر ماذا يحدث والمشهد ده بيحصل فين دلوقتي كأن انت جزء من الحدث وتشاهد ده رأي العين وقال يا بني مين اللي قال لا انتوا نايمين من الاول ليه كده يعقوب عليه السلام قال لأولاده وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد كان بيكلم بيقول لهم كام واحد دلوقتي هم هم؟ كام واحد اللي بيكلمهم هيروحوا دلوقتي 10 ولا 11 هيروح لا ال 11 ما يروح معاهم خلاص ما هو اذن لبنيامين اهو مش احنا دلوقتي الايه اللي قبلها لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله فلما اتوه موثقهم خلاص وافق هو قال الله على ما نقول وقيل فوافق ان ان بنيامين هيروح معاهم هم راحوا اول مره 10 وبعد كده عايزين اخوهم معاهم شرحنا سيدنا يوسف عمل ايه بحيث ان هو بحيلة معينة ازاي سيدنا يعقوب يرسل معاه المرة الجاية يرسل معاهم المرة الجاية بنيامين وقال لهم لا ائتوني باخي لكم من ابيكم نجحت الخطة وبالفعل سيدنا يعقوب هيرسل بنيامين والمرة دي سيدنا يعقوب كان التعامل مختلف عن اول مرة اول مرة لما طلبوا سيدنا يوسف سيدنا يعقوب اظهر الحزن اظهر الخوف والحزن والخوف كان على يوسف فقط ركزوا معايا أول مرة لما إخوة يوسف طلبوا أن يوسف يروح معاهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به حزين على يوسف فقط وأخاف أن يأكله خايف عليه بس المرة دي سيدنا يعقوب أظهر شفقته على كل أولاده قال لهم أنا خايف عليكم كلكم فعشان كده أنتوا كلكم وأنتوا رايحين يا بنية كلكم لا تدخلوا من باب واحد بيقول لهم كده انا خايف عليكم سواء خايف عليكم من الحسد خايف عليكم من من الاتهام خايف عليكم من منظركم انتوا تكونوا مثلا مظنه الاتهام انتوا ما تكونوا مجموعه واشهر الاقوال انه يعني مما ورد عن السلف انه خشي عليهم العين خشي عليهم الحسد يعني فقال يا بني وقال يا بني يعقوب قال لأولاده كلهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقالوا إن مصر كان ليها أكتر من مدخل فهم داخلين بلد مصر بيبقى في سور حوالين البلاد وده اللي كان موجود زمان كل بلد حواليها سور ويكون في أبواب بيدخل من فقال ما تخشوش البلد من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ده سبب هنا سيدنا يعقوب بياخد بالأسباب إن أنت أحيانا لما تخاف ضرر من حد أو تخاف أذى من حد أو تخاف إن حد يؤذيك تحتاط وتأخذ بكل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الهجرة وخشي من أذى قريش أو أن يلحق قريش أن تلحق قريش به بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق أخذ بكل الأسباب صرف عكس الاتجاه أخذ معاه خريت يعرف الطريق خلى أولاد سيدنا بكر الصديق يمحوا الآثار أحد يأتي بالطعام أحد يتتبع الأخبار توقف في مكان لا يتوقف فيه أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب دي نقطة مهمة جدا قبل ما تعمل أي عمل لابد أن تحتاط لنفسك لذلك بعض الشراح ذكر في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي آخر الحديث ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فذكر معنى جميل جدا كان حتى ذكر الإمام البقاعي في التفسير هنا قال من أسباب أنك تقول لو أني عملت كذا أن العمل ده يكون قدامك وانت قصرت فيه فبعد ما ينتهي العمل تقول ياه لو كنت عملت كذا امتى لا تتحسر على لو أني عملت كذا امتى ما تقولش القول ده لو أني فعلت كذا لو أنت كل ما يمكن أن تفعله فعلته أخذت بكل الأسباب المتاحة ثم بعد ذلك وقع ما كنت تحذر أنت مش ندمان على حاجة خلاص هذا بقدر الله سبحانه وتعالى أنت لم تقصر في شيء وكل شيء بقدر الله لكن أنت هنا لم تقصر في شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاط وأخذ بكل الاحتياطات الممكنة أثناء الهجرة فلما رأى المشركين في الغار النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لو أن فعلنا كذا لو لأنه خد بكل الأسباب المتاحة كل ما يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله فما فيش شيء يتداركه في شيء يا, يا لو كنت عملت كذا اللي بيجعل الإنسان كثيرا يلولو لو أني عملت كذا إنه بيقصر أصلا في أسباب معينة فيندم فيحصل قدر معين ويحصل مصيبة ويحصل إشكال يقول لك يا ريتني كنت عملت طب وأنت ما عملتوش ليه لماذا قصرت فحتى تغلق باب الشيطان يبقى الإمام البقاعي بيقول إيه من أسباب إغلاق باب الشيطان مش بس الرضا بعد القضاء لا قبل القضاء إن أنت تأخذ بكل الأسباب المتاحة فلا تجد سبيلا لقول لو مفيش أصلا مساحة أنك تقول هتقول لو على إيه ما أنت أخذت بكل الأسباب المتاحة فسيدنا يعقوب هنا قال له أخذ بالسبب برغم أنه هو ممكن حد يظن إيه إيه ده هو إزاي نبي وخايف من الحسد وطبعا قول كتير من أهل العلم كمان إن أولاده كانوا أنبياء في خلاف طويل وأنا أذكره في الآخر أولاد يعقوب عليه السلام هل كانوا أنبياء ومتى نبئوا وقول مشهور أنهم كانوا أنبياء فإزاي نبي وهم أنبياء على القول ده وخايف من الحسد ما هو ده طبيعي لأنه هو بشر بيحتاط بيأخذ بالسبب لكن دي مقدمة لكن سيدنا يعقوب يعلمهم مش معنى ان احنا بناخد بالسبب ان احنا نتوكل على السبب نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب قد تفنى هذه الأسباب قد لا تأتي بنتائجها هذه الأسباب قد تأتي بعكس نتائجها فالقلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى فقال لهم إيه شوف التربية يعني أبوهم هنا بيربيهم الأب حينما يتكلم مع أولاده ما يضخمه الأب يضخمه الابن يعني الشيء الكبير عند الأب تلقائي الابن بيطلع الشيء ده عنده كبير الشيء الأب بيتعامل معاه بنوع استهتار الابن ممكن يتعامل معاه بنوع استهتار أيضا فسيدنا يعقوب أراد أنه يبين لهم كيف يتعلمون مسألة الأخذ بالأسباب لكن أن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وده من أهم مقاصد الصورة أصلا أن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى بيقول لهم وادخلوا من أبواب متفرقة ولكن لابد أن تعلموا هذه النصيحة وهذا الفعل لن يغني عنكم من الله شيئا كل الأقدار بيد الله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون مسألة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله مسألة بالرغم من وضوحها في القرآن ونصاعتها وقمة الوضوح إلا للأسف ناس وخاصة اللي خضوا للأسف يتكلموا قعدوا يحللوها ويشوفوا فلسفتها ضلوا في فهمها بل شيخ الإسلام حتى بيقول اعتذارا لهم شيخ الإسلام تيمية بيقول وتكلم في المسألة دي كثيرا في مجلد القدر في مجموع الفتاوى أفاض فيها مسألة الأسباب وهل للأسباب تأثير ولا لا لأن في ناس بينفوا تأثير الأسباب زي مثلا الأشاعرة يقول لك لا السبب ما بيأثرش الله يخلق الفعل عند السبب يعني النار ما بتحرقش لكن الله يخلق مش كلهم يعني جزء كبير منهم بيخلق الإحراق عند السبب هم بيقولوا كده ليه هو عايز القلب يتعلق بالله لكن مش ده اللي جاء في النص وفي نفس الوقت حتى كلمة تأثير الأسباب من دقة شيخ الإسلام تيمية قال هذه الكلمة لا تثبت ولا تنفى بإطلاق دي من الكلمات المجملة دايما شيخ الإسلام لما كان يتسأل سؤال عشان ما حدش يوقعه في حاجة يعني يقول لا استنى انت قصدك ايه لو قصدك كذا المعنى ده شرعي لو قصدك كذا المعنى ده مش شرعي ويفصل لا يجيب على الأسئلة المجملة يفصل في الإجابات لذلك بي- بيقول شيخ الإسلام وكثير من النظار والمتكلمين وغير ذلك فهموا صحيحا فهموا المسألة صحيحا هو جواه بيحب ربنا فهموا صحيحا ولكن قل من يعبر فصيحا كثير منهم فهم صحيحا هو فاهم أنه ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء لكن قل من يعبر فصيحا فتجد أن القرآن بكل سلاسة في آية واحدة يجمع بين الأخذ بالسبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان وتجد أن السورة سورة يوسف وغيرها من السور تتكلم على التوكل أكثر من الأخذ بالأسباب يعني الآيات اللي فيها قضية التوكل وأن الله لطيف يفعل ما يشاء وأن ربي لطيف لما يشاء وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره هذه هذا الكلام أكثر من الأمر بالأخذ بالأسباب والكل موجود في القرآن لماذا؟ لأن بطبيعة الإنسان بيتعلق بالأسباب أصلا الإنسان بيتعلق بالماديات يبحث عن شيء يتمسك به والقلب بينسى التوكل على الله سبحانه وتعالى فالإنسان يحتاج دائما ان هو بيذاكر او ان هو بي... بيكتب السي في بتاعه او انه بيبحث عن عمل بياخد بالاسباب لكن لابد ان يتذكر دائما ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وان هذه الاسباب ك- قد لا تعطي نتائجها بل هذه الاسباب قد تكون وبالا عليه وان لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده لو ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق الإنسان والإنسان بيعتقد أن هو بمقدرته ويقول بعملي بقوتي ويفتخر بذلك يصيبه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إلا لله احنا قلنا كلمة إن الحكم إلا لله جت مرتين في الإيه في السورة مرة مع هم. انتوا نايمين خالص المرة دي طب نحكي قصة تانية طب احكي لكم قصة إيه تاني ها قصة مع سيدنا يوسف مع في صاحبي السجن وقلنا المقصد هناك ان الحكم الا الا الحكم الايه الشرعي وبيكلمهم عن الذي الحكم الذي يشرع الله سبحانه وتعالى وهنا ان الحكم الا الحكم الايه القدري فان الحكم الا جت مره مع الحكم الشرعي ومره مع الحكم القدري الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى والذي يقدر الاقدار هو الله سبحانه وتعالى عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون مش بيقول لهم ما ما- لم يعطيهم خطاب مباشر وعليه فتوكلوا يقول لهم أنا توكلت وينبغي للمتوكلين أيضا أن يتوكلوا على الله كان ظاهر سياق الآيات عليه توكلت فتوكلوا يديهم أمر هنا سيدنا يعقوب استعمل أسلوب ال- القدوة النموذج بدل ما يقول لهم توكلوا قال لهم أنا توكلت وينبغي على المتوكلين أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فإن كنتم من المتوكلين فت- فلتتوكلوا على الله سبحانه وتعالى نفذوا الكلام لما الأسلوب هنا ولما دخلوا من حيث ها أمرهم يعني سيدنا يعقوب ال- الجزء اللي فات ده أمر هم نفذوه بكل تلقائية طب إزاي بالرغم أن أنت ممكن تاخد انطباع عنهم من الصورة ان هم ي- فيهم نوع مشاكسة أو نوع عدم وخاصة اللي بيقولوا أن هم مش أنبياء لكن اللي بيقولوا أن هم أنبياء بيلتمس لهم الأعذار وأن ده مما يقع في صدر الإنسان من الحسد لغيره أو غير ذلك الشاهد لما سيدنا يعقوب أظهر الشفقة وأظهر الرحمة اللي بداخله وهي موجودة لما أظهرها وتكلم بها تغيرت أفعاله ولما تيجي تقارن زي ما هنشوف إزاي لما عملوا مع سيدنا يوسف ورموه في البئر ورجعوا لوالدهم وقالوا إن هو ذئب كله والمرة دي لما حصلت مشكلة مع بنيامين قالوا خذ أحدنا مكانه كلهم عايزين يدافعوا عنه يعني المرة الأولانية آه، ولما أجمعوا أمرهم كلهم أجمعوا أن هم يرموه في البير المرة الثانية كلهم قالوا خذ أحدنا مكانه يعني المرة الأولانية كلهم عايزين يتخلصوا من يوسف وفي المرة الثانية كلهم يريدوا أن يضحي بنفسه لأجل بنيامين هذا التغير حدث لما وجدوا أن يعقوب عليه السلام قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد خاف عليهم أظهر الشفقة عليهم وأخذ منهم الموثق وك- وكلمهم عن الله سبحانه وتعالى وكلمهم عن التوكل وكلمهم عن خطورة الميثاق اللي بيؤخذ عليه من الله سبحانه وتعالى لما تكلم معهم في هذا الكلام وأظهر لهم الشفقة تغيرت أفعالهم مهم جدا أنك تظهر خاصة لما بتتعامل مع ابنك أو أنت من لك سلطان عليه تظهر الشفقة أو في مكان عمل تظهر التقدير انك تقدر اللي عندك كتير من الافعال او من الطاقات اللي داخل الانسان لا تخرج الا اذا شعر بنوع تقدير يعني كتير من الطاقات اللي جوه الانسان ما بيخرجهاش غير لما يحس ان اللي قدامه بيقدره وبيحترم ده لكن لما يكون واحد في شغل مثلا ويحس ان هو مهما عمل هو مش مقدر يعني مهما طلع جواه المواهب والطاقات وطلع المارد اللي جواه ما حدش بي... بيشكر المارد اللي طلع ده ف... طب وطلعه ليه يعني ليه اتعب نفسي وليه اشتغل لما انا زي زي اللي ما اشتغلش فحينما يجد الانسان آه، تقدير لما يفعل واهتمام وشفقة ورحمة يخرج ما بداخله من طاقة كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان الرفق في شيء إلا زان ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم نفذوا الكلام برضو تكرار تاني لنفس المعنى ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إيه الحاجة اللي كانت في نفس يعقوب منهم من قال أنه خاف عليهم الحسد وده أشهر قول منهم من قال أراد أن يظهر شفقته عليهم وهنا زي ما ذكرنا المعنى اللي أنا ذكرته دوت إن سيدنا يعقوب أراد أن يعرفهم أنه هو خايف عليهم كلهم مش بس خايف على بنيامين والكلمة دي فرقت لذلك ربنا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ومنهم من قال نحن لا نعلم ما الذي كان في نفس يعقوب دي حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى فلا سبيل للوصول إليه المهم ان هو عمل ده ل- ل- لعلم معين يعلمه يعقوب لذلك ربنا بيقول اللي عمله سيدنا يعقوب ده وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالشاهد كلمات الأب مع أولاده وكلمات الرئيس مع الموظفين أو غير ذلك قد تؤثر فيهم فلابد أن الإنسان يختار أحسن القول وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون المشهد ده كله كان موجود فين المشهد الأولاني في الشام ولما دخلوا من حيث أمرهم دخلوا من أبواب مصر ودخلوا من الأبواب المتفرقة واتجمعوا كلهم عند سيدنا يوسف ولما دخلوا على يوسف أول لما دخلوا على سيدنا يوسف احنا قلنا أيضا من سمات القصص القرآني أنه بيتجاوز كثير من الأحداث التي لم تسق إليها القصة ابتداء يعني مش زي اللي موجود في كتب البشر أو حتى الكتب التي حرفت أن بيذكر كثير من التفاصيل ل- يعني ليست من غرض أساسي القصة فهنا طب بعد ما دخلوا واتكلم معاهم تجد أن الإسرائيليات ما بين كلمة ولما دخلوا على يوسف وما بين آوى إليه أخاه قصص كثير جدا وإن سيدنا يوسف قعد يسألهم وأنتوا كام وكذا وكل اتنين يناموا في مكان فاتبقى بنيامين قالوا أنت مالكش حد تبات معاه خلاص أنت هتبات معايا وقصص كثير طويل فالشاهد هنا تجاوز القرآن كل هذا ولما دخلوا على يوسف لأن سيدنا يوسف كل الخطة اللي عملها دي عشان يوصل لبنيامين كل الخطة اللي عملها وكل الكيد اللي عمله في المرة الأولانية وفي المرة الثانية فعل ذلك زي ما قلنا كتير قال المفسرين كما قال كثير كثير مفسرين انه بيوحي من الله وبعضهم قال باجتهاد انما الشيء انه بيوحي من الله فعل ذلك لا يحصل على بنيامين فلما وصل بنيامين آوى اليه اخاه ويبدو ان بنيامين اللي هو اخو يوسف من الام يعني هؤلاء العشرة اخوة ليوسف من الاب فقط وكانوا هؤلاء ال- الإسرائيليات بتقول إن يوسف عليه إن يعقوب عليه السلام كان متزوج أربعة. إيه، كت- بعضهم بيقول لا كان متزوج اثنين، أم ليوسف وبنيامين تسمى راحيل وأم لبقية العشر. بعضهم يقول لا هو كان متزوج أربعة وده اللي موجود في نص التوراة حتى الآن. زي ما ذكر ابن عاشور. الشاهد أيا كان إن يعق... إن يوسف اللي فيه اتفاق إن يوسف وبنيامين من أم واحدة. وإن كان بقية الأولاد لا يحبون أولاد هذه الأم ما بيحبوش لا يوسف ولا بنيامين وإن كان يعقوب عليه السلام يحب هذه الأم هذه الزوجة وأولادها فكان بيحب سيدنا يوسف وبيحب من بعده بنيامين وكان متعلقا بهم وده اللي كان بيخليهم في نوع دائما من الحسد والأذى لهم خلاص ذلك لما أرسلهم أول مرة لم يرسل معهم بنيامين خوفا عليه ولما دخلوا على يوسف فهنا ده بنيامين أخو يوسف من أبيه ومن أمه فاشتاق يوسف إليه آوى إليه أخاه ضمه إليه والإيواء في معنى الأمن والطمأنينة والسكن آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك المفسرين اختلفوا هل هنا يوسف عليه السلام أفصح عن هويته الحقيقية وقال له أنا يوسف أنا أخوك وأنا سأفعل كذا وشرح له القصة والتفصيل واللي هو ناوي يعمله يعني سيدنا يوسف شرح له ال- الت- التفاصيل ولا كلمة أنا أخوك يعني اعتبرني مكان أخوك المفقود أنتوا بتقولوا بتحكوا قصة إن أخوك أكله الذئب كان ليك أخ وأكله ذئب فاعتبرني أنا مكان أخوك وأنه لم لم يقل له شيئا واضح الفرق في من المفسرين اختار أن سيدنا يوسف أخبره بذلك حتى لا يتأثر مما سيفعله يوسف أنه هيلاقي الصواع في رحله وهيتهم بالسرقة فمن الأول بيطمنه بيقول له أنا هعمل هيحصل خطة كذا كذا كذا وهجد وهتجد في رحلك الصواع وستتهم فلا تبتئس ولا تخاف وفي ناس قالوا لا ده هو طمنه بس ده نوع من الاطمئنان ولم يقل له شيئا ولم يخبره بشيء خلاص إيه، بعض المفسرين رجح ان سياق القصة والطمأنينة والطريقة اللي قالها وده مال ابن كثير الطريقة اللي اتكلم بها سيدنا يوسف مع بنيامين تبدو وتدل ان هو اعترف ليه وقال له انا يوسف وسأفعل كذا وان كلمة فلا تبتئس بما كانوا يعملون ما تخافش من اللي هيحصل او واضح انك في ال... لما هتتهم بالسرقة هم هيتهموك ويؤذوك فلا بتبتئس بما كانوا يعملون اي مين اللي يع... مين الفاعل بتاع يعملون اخوة يوسف لدرجة ان بعض الناس قال معنى بعيد قوي قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون اي الفتية اللي بيشتغلوا تحت سيدنا يوسف يقول له ما تزعلش لما هم يحطوا ايه الصواع ويستخرجوا ويقول ما تزعلش من اللي يحصل يعني وان كان ده معنى بعيد وان الاشهر ان الفاعل فلا تبتئس بما كانوا يعملون الفاعل اللي هو ايه ما تزعلش من اخوتك اذا حدث واتهمت بالسرقة او بما كانوا يعملون في الماضي من الايذاء الذي كان يحدث لك منهم في الماضي وده اشهر الاقوال تاني تفصلوش ولما دخلوا على يوسف كلهم آوى إليه أخاه سيدنا يوسف آوى إليه بنيامين قال يوسف لبنيامين إني أنا أخوك إما أخوك على الحقيقة في النسب أو أخوك اطمئنانا أطمئنك أنا مقام أخوك مقام أخيك إني أنا أخوك والأشهر على الحقيقة فلا تبتئس فلا يظهر بيدخل بك اليأس والحزن بما كانوا يعمل بما كان يعمل إخوتك في الماضي عند أبيك أو بما سيعمل إخوتك حينما تتهم بالسرقة أو بما يعمل الفتية اللي سيأمرهم يوسف عليه السلام بوضع الصواع في رحله واضح كده؟ طيب كلمة أيضا إني أنا أخوك لها وقع يعني لما أخوك يكون بمر بأزمة وبمر بأذى وضيق يحتاج أن يسمع إلى هذه الكلمة يعني ده شعار إني أنا أخوك فلا تبتئس لا سيما في أوقات الاستضعاف الناس تحتاج إلى رفق تحتاج إلى يعني أن الإنسان يعذر أخاه مش يتهمه مش يتكبر عليه مش يستغل فترات ضعفه فلابد أن يعذر بعضنا بعضا ولا سيما في أوقات الأذى والاستضعاف فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جاهزهم أي فلما جاهز يوسف عليه السلام إخوته فلما جهزهم بجهازهم سيدنا يوسف عمل إيه جعل السقاية ايه السقاية ده قالوا ده اناء معين كان بيشرب فيه الملك نفقد صواع الملك هل المقصود الملك هنا الملك الرئيس للبلاد اللي هو قال لسيدنا يوسف يتون بها استخلصه لنفسي ولا دي كلمة مجازا اطلقت على يوسف عليه السلام نفقد صواع الملك يعني صواع يوسف ولكن قيل مجازا لانه هو اللي كان متحكم في المال في البلاد فهو اللي كان بيملك البلاد على الحقيقة في خلاف هل ده صواع يوسف وفي ناس قالت ده صواع الملك الملك اللي هو الحقيقي للبلاد اللي اختاروا ان هو صواع الم... الملك الملك الحقيقي للبلاد قالوا كان هذا من ذهب وكان يوسف لا يشرب في اناء من ذهب او ان وده ابن عاشور قال ان الصواع ده كان بيتعمل وده كان كلام غريب اول اول مره اقراه فعلا الله اعلم بصحته يعني بيقول ان كان كل واحد خاصه من الرؤساء والملوك كان يشرب الخمر بس كان عشان يحافظ على إدارة البلاد ولا يفقد عقله من شرب الخمر كان بيتعمل له نوع إناء للكمية اللي ما تخلوش إيه يتسطل كده ما تخلوش إن هو يصاب بالسكر فكل واحد عارف الحد المعين هو ده مقاس الصواع بتاعه هو برضه في يعني الناس مش بتهزر فمعمول بدقة والله أعلم بصحة هذا يعني فقال ده كان معمول كان ده أصل كلمة الصواع أي الصاع يعني ايه يعني مدرج بصورة معينة مناسبة كل واحد كل ملك له الصواع بتاعه والاشهر اللي ورد عن السلف يعني عايز اقول لك ان الصواع او السقاية وصفوا فيها كثيرا انه من ذهب او من فضة واتكلموا في ايا كان هم وصفوا ليه فيه يعني ايه اللي خلاهم يقفوا هنا ان لو كان شيء بسيط طب ايه يعني ما يتسرق يعني لو انت متخيل ان صواع الملك ده الحاجة اللي بيتوزن بيها وان هي مثلا ب 2 جنيه ونص يعني وأيتها العير ويقف وبتاع ما كانش له لازمه لا هو واضح انه كان شيء غالي الثمن وشيء خاص من خواص الملك فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية اللي هو اتقال بعد كده باسم الصواع مرة جه السقاية لأنه بيشرب فيه وبي وبي وفي نفس الوقت بيوزن بيه بيضع بيه الكي جعل السقاية في رحل أخيه وحينما قال أخي فقط وكلهم إخوته لكن حينما قال أخي فقط لأنه أخي الذي قاله إني أنا أخوك ثم أذن مؤذن وثم هنا في تراخي في وقت زمن عدى بعد الموقف ده ثم أذن مؤذن وق- وقف إنسان أيتها العير المناداة هنا على العير معنى كده أنهم ركبوا الجمال وبدأوا يتحركوا فالمقصد من كلمة أيتها العير يعني توقفوا عن السير فكلمة أيتها العير بترسم لك صورة إن هم وزنوا وخدوا الأكل وركبوا الجمال وخلاص هيطلعوا خارج البلاد يعني المشهد معمول في نوع من الحبكة ان هو ايه حط السقاية وسابهم خالص ثم في تراخي لغاية لما خلصوا الوزن بتاعهم وخدوا الاكل بتاعهم وركبوا الجمال وخلاص هيخرجوا خارج ابواب مصر نادى منادي ايتها العير ينادي على العير اي توقفوا وبعد ما توقفت العير توجه الخطاب لهم للراكب العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا واللي يكون انسان بريء هم مش هم طبعا مقيمين هم مش سارقين فبيتكلموا بنوع من الثقه وده ال- آه، خطاب اخوه يوسف في الاتهام الاخر غير اتهام باكل ب- بانهم قالوا ان يوسف اكله الذئب كان كلامهم اصلا في نوع من الاضطراب وكلامهم بيدينهم لكن في هذه المره تجد الكلام كله في نوع من الثقه لانهم ما عملوش حاجه قالوا واقبلوا هو مش خايف وقالوا عليهم ماذا تفقدون قالوا ردوا عليهم ودول ال- ال- المؤذن واللي بعت المجموعة اللي بعتهم يوسف عليه السلام على مشارف البلاد لأن يوسف ما نزلش بنفسه قالوا نفقد صواع الملك بعض المفسرين قال بيقولوا ايه ولمن جاء به حمل بعير بيقولوا لهم بصوا لو طلعتوا الصواع بدل ما نروح للملك ون... وتتضربوا بقى وكده هات الصواع وانا اديلكم مكانه ايه حمل بعير طلع الصواع بالزق من غير ما نعمل دوشه وشوشره ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فالتانيين طبعا هم ما معهمش الصواع قالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا طبعا ده بالترتيب بقى من هنا من سيدنا يوسف طب طالما انتم مصممين وانتم شرفاء وانتم ما دخلتوش طيب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين يعني ما جزاؤه الهاء دي بتعود على السارق أو آخذ الصواع فما جزاؤه إن كنتم كاذبين طيب قبل ما نكمل قبل ما نكمل السياق المفسرين هنا قالوا وقفوا وقفة عملت إشكالية ممكن يعني ما قرأتش حد حلها إلا في الآخر نقول إن ده وحي من الله سبحانه وتعالى إزاي سيدنا يوسف وضع الرحل وضع السقاية في رحل أخيه ث- ثم أذن مؤذن الآيات والعير إنكم لسارقون كيف اتهمهم بالسرقة كيف اتهمهم بالسرقة إزاي قال لهم إنكم لسارقون ومش- وهم ما سرقوش حاجة الم- المفسرين بعضهم قال ان المؤذن عمل كده من نفسه هو اللي لما ما لقاش الصواع قال فين الصواع وقام منادي من نفسه وده بعيد خلاص ومنهم من قال ان يوسف عليه السلام لما امر المؤذن ان ينادي انكم لسارقون كان يقصد انكم سرقتم يوسف من ابيه انكم لسارقون اي في الماضي وده نوع من تعريض في الكلام او التوريه في الكلام وهي تكون لحاجه وهنا كانت لحاجه بوحي من الله سبحانه وتعالى ولذلك كل الكلمات اللي جاية قالوا سيدنا يوسف اللي اختار القول ده ان سيدنا يوسف كان بيحترز من انه يكذب فكان بيقول كلام لا يدينه لذلك قال لهم لما قال انكم لسارقون كان يقصد ال- على القول ده كان يقصد ايه سرقتم يوسف بعد كده قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله هم حتى قالوا جزاؤه مش من سرقه وهو ما قالش انا وجدت انت سارق بعد كده ما اتهموش كل كلام يوسف واحنا ماشيين في القصه هنشوف دلوقتي حاول المفسرون ان يؤولوه ان سيدنا يوسف كان يعرض ويوري في الكلام حتى لا يقع في الكذب وان فعل كل ذلك بامر من الله وان في المعاريض لمندوحه عن الكذب لكن بدون اكثار منها ولان الناس للاسف بتستعمل المعاريض بصوره كثيره تقع في الكذب ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فلا ينبغي أن نأخذ هذه القصة قدوة أن الإنسان يعرض في كل الكلام لا بالعكس ده قد يقع الإنسان في كذب لكن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى لدرجة أن بعض من أغرب الأقوال اللي قرأتها كان عبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني وهو أحيانا يبدع وأحيانا يبتدع يعني أحيانا بيجيب كلام كويس وأحيانا بيجيب كلام خطئ تماما يعني. بيقولوا إنكم لسارقون يقصد آه، ال- ال- ان هم سرقوا يوسف وبعد ذلك لما قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له بالقبل لما اتهموه بالسرقة قالوا أنت سرقت قلب أبينا يعني يعني لما جه انت اه انت انت سرقت قلبه انت خليت ابونا يعقوب يحبك انت سرقت قلبه طبعا هو الموضوع ما- بعيد فتجد ان هذه الايات كل الصفحه دي مفسرين بيحاولوا يتدخلوا بنوع تاويل حتى لا يتهموا يوسف عليه السلام او حتى بعضهم يخاف يتهم اخوه يوسف لان هم كتير مفسرين قال ان هنا اصبحوا انبياء ان هنا اصبحوا انبياء في المرة الم... المرة دي قالوا جماهير كتير من المفسرين قالوا ان هم انبياء فكان حتى بيحترز في كلامهم الشاهد اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم متجد الانسان ودي على فكرة لما انسان يتهم بنوع من الادانة بسرقة او غير ذلك احيانا رد فعله بيبين هو صادق ولا كاذب يعني لما انسان يتهم اتهام عظيم ولا ينفعل وما يحدثش اثر آه، ضخم ممكن يتهم او ممكن يكون من طبعه الهدوء يعني فاحيانا لكن الاصل ان الانسان لما يتهم بالسرقه انه يتكلم بثقه يقول لك انا عندي استعداد اتفتش مفيش مشكله اتكلم بثقه فهنا قالوا واقبلوا عليهم ايه المشكله ماذا تفقدون قالوا وبعدين ما قالوش انكم لسارقون ما قالوش نحن لسنا بس- لسنا بسارقين كان ممكن لما تقول لواحد انت سارق وينفي السرقه ده ممكن تتهمه هو هو كانه بيتنازل معاك يقول لك طيب ماشي انتوا فاقدين ايه هو من ثقتهم بانفسهم لما اتهموا انهم سارقين انهم سارقون لم ينفوا السرقه وبعدين لما حس بنوع من المساومه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم بيقولوا لو انت طلعت الصواع هنديك حمل بعير وانا زعيم اي انا كفيل به لان ده اللي بعته ده الفتى اللي بعته يوسف عليه السلام قالوا تالله اي والله والمفسرين قالوا ان تالله الحلفان بالتاء ده اللي هو بدأ مكان الواو يأتي للقسم بالشيء النادر فمعنى انك تتهمنا بالسرقة ده شيء عجيب وهذا من الندرة ان حد يتهمنا كده فاستعملوا تالله وجات ايضا مرة تانية تالله ت- تفتى وتذكر يوسف نتكلم عنها ان شاء الله قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض طيب هم عرفوا منين لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض يعني ازاي اخوة يوسف بيقولوا لهم أنتم تعلمون أننا ما جئنا نفسه هم عرفوا منين بعض المفسرين قال إن كانوا بيحترزوا من أخذ أي طعام ليس لهم طول ما هم ماشيين في مصر لو وجدوا شيء على الأرض ما ياخدوهوش بل حتى كانوا يضعون آه، بيحطوا زي كمامة على أفواه الإبل حتى لا تأكل من الشجر فكانوا بيحترزوا جدا يأخذوا ما ليس لهم وعرفوا بذلك في مصر يعني طول ما هم كانوا في مصر كان معروف عنهم انهم ناس امناء قالوا انتوا عارفين كويس اخلاقنا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وبالتالي وما كنا سارقين اقل الافساد لم نفعله وما كنا سارقين قالوا طيب طالما انتوا واثقين من نفسكم فما جزاؤه ان كنتم كاذبين تسرعوا بقى وحكموا قالوا جزاؤه عقابه من وجد الصاع في رحله فهو أي فيصبح هذا الشخص جزاؤه أي فيصبح هذا الشخص يقوم مقام العقاب أي يصبح عبدا له وده قيل بقى أن ده كانت شريعة يعقوب وقيل أنها امتداد لشريعة إبراهيم والله أعلم بصحة ذلك أن كان في قبط في مصر وكان في كنعانيين في الشام كان يعقوب في الشام قالوا كانت شريعة الكنعانيين أن اللي بيسرق يسترق يصبح عبدا عند من أخذ منه المال وبعضهم قال لا يصبح عبدا على الإطلاق يصبح عبدا بمقدار زمني مساوي لقيمة الشيء فممكن يحكم عليه أن يصبح عبدا عنه عنده بمقدار سنة لو الشيء مثلا له ثمن معين لو الشيء غالي جدا يصبح عبدا عنده بمقدار خمس سنوات بدل ما يسجن يصبح عبدا عنده واضح؟ إنما كانت شريعة القبط اللي كانوا في مصر كان اللي بيسرق كان يضرب ويدفع آه، ضعفي الثمن قالوا ان كان اللي موجود في مصر اللي بيتمسك بيسرق كان بيتعمل فيه ايه بيتضرب وده بيحصل وبعد كده يعمل ايه يدفع ضعفي الثمن ده اللي كان موجود فهم سألوهم طيب ولو لقينا الصاع في رحلكم او في رحل احدكم تحكموا انتوا تح- انتوا وهنا بقى ال ال كذلك كدنا ليوسف هنا المكيدة اللي وقعوا فيها تحبوا يتحكم عليه بإيه لأن سيدنا يوسف كان يريد أن يأخذ منهم بنيامين يريد أن يأخذ أخاهم فكل القصة معمولة عشان يقعوا في الكلمة دي فوقعوا وقالوا جزاؤه من وجد في رحله احنا بنحكم عندنا فهو جزاؤه كذلك نحكم في بلادنا على الظالمين اي على السارق كذلك نجزي اي في بلادنا وفي شريعتنا كذلك نجزي الظالمين فوافق يوسف قال طب خلاص مش انتوا بتحكموا كده أنا موافق على الحكم اللي أنتوا حكمتوه طالما أنتوا حكمتوا كده أنا موافق خلاص وإن كان ابن عاشور خالف هنا وقال أنا لا أظن أن دي شريعة إيه، اللي كانت موجودة عند الكنعين لكن ده اللي عليه اللي أنا ذكرته ده اللي عليه جماهير المفسرين كذلك نجز الظالمين سيدنا يوسف اكتمال المشهد حتى يظهر ان هو لم يخطط لشيء بدأ انه يدور عارف انا عايزك تعيش المشهد يعني ايه هم عمالين بقى ايه يتفرجوا ويفتح اول متاع ويدور وبعدين ايه ما يلاقيش حاجة هم بقى يبص شفتوا مش قلنا لكم المتاع التاني ويدور مفيش يا جماعة ما احنا قلنا لكم الثالث الرابع لغاية العاشر لدرجة ان في اثار ان سيدنا يوسف بعد ما عملوا ده من تمام الحيلة بعد ما فتش العشرة قال خلاص واضح ان انتوا ما سردوش قالوا لا والله حتى تفتش في رحل بنيامين قال لهم لا خلاص انا مصدق قال لا والله حتى هذا يكون اطيب لنفسك ولنفوسنا قال لهم طيب براحتكم ثم استخرجها مش ثم وجدها هو اللي حاططها وعارف هي فين ماشي ثم وجدها ثم ايه استخرجها هو عارف مكانها فمد ايده كده ايه تخيل بقى المشهد وما بيبصوا لبعض ايه ده ثم استخرجها من وعاء اخيه مشهد هم طبعا فزعوا هم ما شافوش القصه قبل كده احنا عارفين اللي حصل هم اول مره ي- ده, ده بالنسبه لهم اتخضوا طبعا فحصل هنا ايه إيه، في وقف كده حصل يعني هنا رد فعلهم تاخر الايه وقفت كذلك كدنا ليوسف كل مشهد بيحصل في القصة في ترتيب أو في أخذ بسبب معين أو في ذكاء أو في علم بيجي بعدها تعقيب أن هذا بقدرة الله كل موقف في القصة بيحصل أنك ممكن تظن أن خطة يوسف نجحت لا لا كذلك كدنا ليوسف هذا بتوفيق الله هذا بترتيب من الله يعني لذلك كان حد من الشباب بيكلمني انه عايز يشرح سورة يوسف آه، على سبيل آه، اللي هو يعني ازاي ندي للناس حماس وان هم ازاي يكون عندك حلم وتحققه فبيقول ان قصة يوسف انه ان في ناس عايزة تشرح كده يعني زي التنمية البشرية وكده ان انت حقق حلمك وان يوسف عليه السلام كان عنده حلم وفضل يجاهد طول الصورة لغاية لما حققه قلت له انا فاهم الس- القصة مش كده خالص هو ما كانش هو ربنا ورى له حلم وربنا لطف بيه لغايه لما الحلم اتحقق يعني القصه بتشير اكتر الى فعل الله اكتر من إيه، يعني المعنى اللي انت بتقوله طول المعنى اللي انت بتقوله ده فكره ان يبقى عندك حلم وتحققه ده موجود في في عمومات الدين لكن مش في قصه يوسف يعني القصه كلها ان ربي لطيف لما يشاء الله يفعل ما يشاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا أن يشاء كل حاجة بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى كل شيء كل ما الله غالب على امره يعني الشعارات الاساسيه اللي ممكن نخرج بيها القصه كلها ان الله يفعل ما يشاء فانت تروح نعكس مراد القصه ونقول لهم ان خ... ان يوسف عليه السلام كان عنده حلم وحققه لا هو ما كانش كده هو راى الله سبحانه وتعالى اراه رؤيه ثم لطف الله به الى ان تحققت هذه الرؤيه بتوفيق من الله ممكن نقول للناس كده واضح ال- الفارق بين النظرتين كذلك كدنا ليوسف لا يمكن كان يحصل اللي حصل الا ان بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقولوا طيب شوفوا انتوا بتحكموا ايه على السارق واحنا موافقين كده الخطه باظت يعني كان ممكن هم يقولوا ايه اللي انتوا تحكموا عليه احنا موافقين كان ممكن هم قبل ما يمشوا يفتشوا ويطلعوا الصواع ويرموه يعني كان ممكن اي شيء يحدث لذلك بنقول دايما مهما اخذت بالاسباب اعرف ان ممكن كل شيء يحدث فيه تغيير بترتيب من الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شريعة الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم هذا بترتيب من الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم فيها معنيين فوق كل ذي علم من البشر عليم من البشر إلى أن يصل العلم إلى الله وده قول أو فوق كل ذي علم من البشر عليم وهو الله سبحانه وتعالى واضح تفرق في ايه في سيدنا عباس ابن عباس في مرة كان في مجلس وبعدين أجاب إجابة مبهرة فقال أحد الحاضرين سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم القاعد كده بيختار اختيار إيه إن إن سيدنا ابن عباس عنده علم فبيشيد بعلم الناس فنهره ابن عباس وقال إن العليم هو الله سبحانه وتعالى فاللي هيختار إن العليم بمعنى الله سبحانه وتعالى ما ينفعش الجملة دي تتقال تؤخذ كده وتقال حينما تسمع م- شيء مثلا بيعجبك وتقول سبحان الله فوق كل ذي علم عليم ان ممكن يكون واحد اعلى من واحد لا المقصود هنا في اختيار ابن عباس ده ان عليم هنا والمقصود بمين الله سبحانه وتعالى يعني حتى الآية على القول ده أنك لا تنبهر بعلم يوسف ولكن الله الذي علمه سبحانه وتعالى الله الذي لطف به الله الذي رتب له الله الذي دبر له وكذلك كدنا ليوسف ش- شايفين القصة كلها بتصب في اتجاه أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى قالوا لما هنا حصل قطع كده في القصة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه بعد كده حصل فاصل طب نكمل بقى القصة معايا خرجنا فاصل كده إيه إن المشهد ده الغرض منه إنك تتعلق القلوب بالله نرجع للقصة رد فعل غريب وسريع أول لما استخرجها من وعاء أخيه المفروض هم مثلا إيه إزاي ده حصل لا يمكن لا يمكن أخونا يعمل أبدا كده إزاي ده المتصور أخونا بريء أكيد في حاجة حصلت أكيد جت بالغلط أكيد ده شبهه أي حاجة لكن مباشرة وده يدل ان هم كان دائما بي يعني ايه في نوع من الاتهام له قالوا رد فعل سريع إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هي العيلة دي كده دايما جايبين لنا مشاكل هو على طول العيلة دي جايبانا مشاكل هو وأخوه من زمان على فكرة فقد سرق أخ له من قبل العجيب ان ان المفروض انتوا غرب في مصر ولما تتهم اخوك كده يبقى انتوا كلكم حراميه ما هو انت انت معتقد انك بتدافع عن نفسك يعني لما انت بتهدم في اخيك وتقول ده هو واخوه حراميه طب ما انتوا كمان تبقوا حراميه وانتوا مصاحبينه ليه وجايبينه معاكم ليه لما انتوا عارفين ان هو ممكن يسرق ولما انتوا عارفين ان هو ممكن يسرق واخوه كان سرق طب انتوا جايبينه معاكم ليه وماشيين معاه ليه فاحيانا الانسان يحاول ان يتبرأ وده من ال... يعني انسان لابد ان يكون يعني مش يتبرأ باي حاجه مش انه يشتم وخلاص او ان هو يتهم من امامه عشان يخرج من الاشكال هم حاسوا ان وقعوا في اشكال هم عايزين يروحوا دلوقتي عايزين ياخدوا العير ويمشوا فقالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل إيه ده قالوا بعض المفسرين ان هم هنا بيتهموا بعضهم قال هم حاولوا على استحياء ينفوا التهمه عنه بان اللي بتيجي للشك لكن اتهموا يوسف واصروا على تهمه يوسف اي ان يسرق يعني جايز ي- هو اللي يكون سارق فلو عمل كده يبقى ده طبع في العيله وهو متاثر باخيه فقد سرق اخوه له من قبل يعنون من سرق اخوه له من قبل يوسف طب وهل سرق يوسف من قبل وهل سرق يوسف من قبل هنا زي ما ذكرت لكم ان هم حاولوا المفسرين يجاوبوا على السؤال ده منهم من قال في ثلاث او اربع اقوال منهم من قال ان يوسف عليه السلام كان احيانا ياخذ بعض الطعام من على المائده ويعطيه للفقراء فكانوا يتهموه بالسرقه يعني ياخذ طعام لما قبل اول ما يوضع طعام وقبل الاكل ياخذ بعض الطعام دون استئذان ليعطيه الفقراء فكانوا يتهموه بالسرقه او ان كان قصه طويله وانه كان له احد اقربائه عمته او غير ذلك ارادت ان تحتفظ به وكان في شريعتهم ان لمن يسرق يصبح عبدا وكانت تريد ان تحتفظ به وكان يعقوب يرفض فربطت له زي حاجه كده بمنطقه اللي هي زي محفظه او غير ذلك تحت ثيابه و- وقالت انا فقدتها فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فقالت هو عبد لي فاخذت يعني هي حيله عملتها عشان تحتفظ بيوسف اذن قصه طويله من الاسرائيليات وقيل غير ذلك أنه سرق صنما ليكسره وده أمر بعيد لأن آه، اللي اتهم أن كان عنده صنم كان أحد أقرباء يعقوب وكيف يسكت يعقوب على هذا الصنم فأيا كان والقول اللي ذكرت لكم عن عبد الكريم الخطيب اللي ذكره أن هو سرق أي سرق قلب أبينا الشاهد أن هم حاولوا يطلعوا أن هم مش بيكذبوا أن في حد سرقة بال... أو اتهم بالسرقة بالفعل يوسف ممكن في قول أن هم بي... بيقولوا كذا بيقولوا هذا الكلام جزافا لكن حقيقة لم أجد من قال هذا القول غالب من قرأت من المفسرين بيحاول يقول أن هؤلاء هم أنبياء ولم يكذبوا أو حتى لو مش أنبياء قد وقعت حادثة من قبل اتهم ولو ظلما يوسف بها في السرقة خلاص إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسكت يوسف عليه السلام لأنه يعلم أنه بريء فأسرها يوسف نفسه إيه اللي أسرها يوسف نفسه في ناس قالت ما سيقوله أنتم شر مكانا يعني الجملة اللي قالها دي أنتم شر مكانا قالها في سر خلاص وده مروي عن بعض السلف ومنهم من قال فأسرها أي فأسر مقالتهم والغضب منها وغير ذلك والرد وتبرئة نفسه كل ده ولكن وقال فقط أنتم شر مكانا يعني اللي قال أسرها تبرئة نفسه واتهامهم ورد ذلك عليه وأنكم تتهموني بالسرقة, بالسرقة وأنتم أخذتموني وضربتموني وألقيتموني في البئر وكذبتم وأخذتم قميصي كان ممكن يرد عليهم بتقولوا علي أنا سرق أنا اللي سرق ده أنتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا فكل ده لم يرد يوسف عليه السلام أسرى في نفسه ولكن أظهر كلمة واحدة فقط قال أنتم شر مكان يبقى اللي اختار أن أسرها أي رد التهمة وتبرئة نفسه قال أن أنتم شر مكانا قالها صراحة واللي قال أن الهاء أسرها بتعود على الجملة التي ستأتي قال أنه قال في سره ومن كمال ضيافته ومن كمال إكرامه حتى لم يصرح لهم بهذه الكلمة تخيل أنك تكون ملك وانك انت تستطيع ان تؤذيهم وبالرغم من ذلك يتهموك وبالرغم من ذلك تكتم ذلك فأسرها يوسف في نفسه إما كلمة أنتم شر مكان أو رد التهمة قال إما صراحة أو في سره أنتم شر مكانا أي أنتم شر من هذا الاتهام أنتم تتهمون يوسف بالسرقة وقد فعلتم أشر من ذلك شر هنا على أنه أفعل تفضيل فعلتم أشر من ذلك سرقتم أخاكم من عند أبيكم وألقيتموه في البئر ونزعتم قميصه وكذبتم عليه وفجعتم أباكم فيه أنتم شر مكانا وعموما والله أعلم بما تصفون الله أعلم بما تقولون وتتهمون به أخاكم قالوا يا أيها العزيز المفسرين بيقولون أول مرة تذكر كلمة العزيز منسوبة إلى يوسف يعني لما تيجي تقرأ من أول ما يوسف خرج من السجن قال اجعلني على خزائن الأرض كل الحوار اللي فات لم يذكر فيه أنه أصبح عزيز مصر فهل هنا قالوا يا أيها العزيز لأنه بالفعل مات العزيز أو نحي العزيز اللي كان اللي ربى يوسف عليه السلام في بيته وأصبح هو عزيز مصر وأخذ هو الوظيفة دي وهو يا أيها العزيز يعني دي الوظيفة فعلا حقيقة أو يقولون له استبشارا يعني إن شاء الله تصبح إيه يعني لأن هم في مقام استعطاف عارف ايه ربنا يخليك يا باشا وتبقى كذا يا أيها العزيز ده أنت إن شاء الله تبقى عزيز مصر الأغلب أنه أصبح عزيز مصر بالفعل إن هو هنا إما نحي أو مات عزيز مصر وأخذ مكانه لأن ال الكلام اللي جاي بعد كده مرة يقال عليه أنه الملك نفقد صواع الملك وبعضهم قال أنه صواع يوسف أو عزيز مصر عايزين نركز في الكلام إمتى أول مرة قيل يوسف يا أيها العزيز إن له بدأ الاستعطاف فبدأوا يا أيها العزيز تعظيم هم دي تاني مرة يجوا لسيدنا يوسف أو, أو تالت مرة جم أول مرة ومشوا وتاني مرة ومشوا وبعدين رجعوا أول مرة يقولون يا أيها العزيز هنا في نوع استعطاف يا أيها العزيز بالتأكيد إن له أبا شيخا كبيرا استعطفوا بالأبوة وبالشيخ إما هنا شيخ بمعنى من علامات الصلاح أو شيخا كبيرا الاثنين بيفيدوا معنى الكبر لكن الأبوة والصلاح وكبر السن علامات استعطاف فاتركه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه وهنا ده زي ما ذكرت لكم كان شيء كان تصرف عجيب منه وده اللي خلى بعض المفسرين يقولون أنهم كانوا يخافون على بنيامين أو كانوا يخافون من الله حينما أعطوا الموثق أو كانوا يخافون من يعقوب لأنه أظهر لهم الشفقة الشاهد أن تصرفهم هنا غريب خذ أحدنا مكانه المرة الأولانية كلهم أجمعوا على أن يتركوا يوسف في البئر وهنا الكل يجمع ويقول خذني مكانه يعني تخيل يطلب أن يصبح عبدا هيسترق مكان أخيه انظر كيف تنقلب العداوة إلى حب أو خوف من الله سبحانه وتعالى من الموثق فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من ما قالش إلا من سرق متاعنا قال قال إيه من هو هنا برضه سيدنا يوسف بيحترز على ال... احنا قلنا اللي قال ان سيدنا يوسف بيستعمل التورية قال معاذ الله نأخذ إلا من وجدنا متاعنا ما قالش إلا من سرق متاعنا إلا من وجدنا متاعنا عنده برضه هم غلطوا غلطة المفسرين بيقولوها بيقولوا إيه قالوا فما جزاؤهم كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله ما قالوش جزاء من سرقه كممكن لما هم حكموا على نفسهم لكن كممكن لما يوجد الصاع في الرحل يقول لا برضه مش بتاع ده مش دليل احنا عايزين دليل يثبت ان هو اللي وضعه ممكن وضع فيه غير معنى لكن هم قالوا بمجرد ان تجدوا بمجرد ان تجدوا الصاع في رحلي فهو جزاؤه فاستعمل نفس الكلمة يوسف قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون قعدوا يحاولوا معاه مرة واثنين وثلاثة طب عشان خاطرنا طب أبوه طب راجل كبير طب إيه اللي يرضيك طب عشان خ... طب ما فيش خلاص فلما استيأسوا كلمة استيأسوا يعني إيه الألف والسين والتاء للتكرار والمبالغة يعني بلغ بهم اليأس مبلغهم يعني خلاص ما عادش في أمل تقعد تحاول مرة واثنين طب عشان خاطر ما فيش خلاص أيقنوا أن يوسف عليه السلام سيأخذ بنيامين الأمر منتهي فلما استيأسوا منه من مين الفاعل يستيأس مين إخوة يوسف منه من يوسف فلما استيأسوا إخوة يوسف منه من يوسف خلصوا أي إخوة يوسف نجية الآية دي على فكرة بعضهم حطها من آيات إعجاز القرآن زي القاضي عياض وغيره حط الآية دي تحديدا قال الجملة دي كان بعض الأعراب حينما يسمعها يقول هذه ليست من قول بشر إن, إن الجملة دي تحتمل معاني متعددة ومتشعبة تجمع في كلمة واحدة هذا من إعجاز القرآن إن معنى الآية معنى الحدث ظل إخوة يوسف يحاورونه حتى بلغ اليأس مبلغه معه ثم قرروا أن يبتعدوا بعيدا ويصبحوا خلصاء لا يجلس معهم أحد وظلوا يتناجون ماذا سنقول لأبينا وسنخبره بماذا حدث كل اللي أنا قلته ده اختصرته فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال له تعبير خلصوا نجية ده أشبه من مبت... بتعبير ابن عاشور من مبتكرات القرآن إن الكلمة دي تجمع كل هذه المعاني اختصارا وإن القرآن في الأصل مبني على الإيجاز خلصوا نجيا خلصوا يعني لوحدهم خلص ماذا يفعلون مع بعضهم البعض ظلوا يتناجون يعني المشهد كده خدوا جنب المشهد ده فين في الشام ولا في مصر في مصر خدوا جنب وقعدوا يتشاوروا هنعمل ايه فخلصوا نجيا ظلوا يتناجون النجوى انه يتكلموا بصوت مش مرتفع طب هنقول لابونا ايه طب ابونا خد علينا موثقا طب احنا كده ظالمين طب احنا كده فرطنا طب احنا ما فرطناش طب هيقول لنا انتوا عملتوا بك ظلوا يتكلموا في وسط المناجاة قال كبيرهم يبقى ما بين خلصوا نجمين قال كبيرهم في حوار قعدوا يتكلموا قطع الحوار قال كبيرهم بصوا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وألم تعلموا من قبل ما فرطتم بعضهم قال إن ما هنا مصدرية ومن قبل تفريطكم في يوسف يعني احنا بقى يعقوب عليه السلام واخد علينا ميثاق وكمان سمعتنا وحشة يعني هات يعني هي طبيعي مش هيصدقنا طبيعي جدا ومن قبل تفريطكم في يوسف ومن قبل ما فرطتم ما دي مصدرية يعني اما بتيجي مع الفعل بعدها في المصدر اللي هو التفريط ومن قبل تفريطكم في يوسف انا مش جاي معاكم فلن ماليش وش اروح اقابل والدي اقول له ايه فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم مش هقدر أتحرك مش هقدر ما ليش وش أقابل والدي بعد كده خلاص طب نعمل إيه قال كبيرهم نعمل إيه بعضهم قال إن كبيرهم هنا مش الكبير سنا الكبير عقلا وإن هو اللي كان صاحب المشهور وإن كان الطبري رافض ده بس القولين مرويين عن السلف الطبري قال لا الكبير في اللغة تأتي إما صاحب السؤدد والملك أو الكبير في السن الكبير في العقل لا تأتي إلا مضافة كان يقول قال كبيرهم عقل شاهد قال كبيرهم ألم تعلموا وبعد كده أيضا قال كبيرهم اللي بعد كده ارجعوا قال كبيرهم دي من عندي عشان تفهموا ان هو قال لهم ارجعوا اللي بيتكلم هنا الكبير قيل بقى ان هو شمعون ده الكبير في العقل او ربيل ده الكبير في السن والطبع رجح ان هو الكبير في السن قال لهم ارجعوا الى ابيكم ارجعوا لوالدكم فقولوا نقول له ايه طب احنا هنرجع نقول له ايه هو بيصيغ لهم الكلام صياغة الكلام ازاي اول ما تخشوا عليه قولوا يا ابانا ان ابنك سرق ليه ده دليل ان ده حصل يعني المرة الاولانية لما اخدوا يوسف عليه السلام وضعوه في البير وقالوا انه اكلوا الذئب تخيل داخلين على يعقوب تخيل لو تخيل مجموعة من الاخوة خدوا معاهم اخوهم الصغير والديب كلوا اول ما يخشوا جري على ابوهم هيقولوا ايه طبيعي لو هو كان كله ذئب فعلا اول ما يخشوا له ايه الحق الديب كله على طول يبداوا بيه لكن هم اول ما دخلوا يعقوب قالوا ايه إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا انتوا هتقعدوا تحكوا ايه اللي حصل يعني ده يدل ان ده ما حصلش يعني يعني انت لما تاخد العربيه وتتخبط خبطه جامده وتدخل على ابوك ابوك يبص لك في ايه تقول له ايه العربيه هتبدا على طول بالجثه لا يعني تذكر أصل الحدث أنت جاي جري وعملت مصيبة أول لما تيجي لو أنت مهتم ومنفعل بالقضية وزعلان لأن ده أخوك تخيل أخوك اتأذى أو حصل حاجة أول لما تدخل تقوم قايل فلان حصل له كذا فده عشان حصل بالفعل لذلك ال- بعض المفسرين قارن بين كلامهم هنا وكلامهم في الأول وقال هذا يدل على صدقهم طريقة كلامهم الثانية تدل على صدقهم أول ما دخلوا إن ابنك سرق لأنه سرق بالفعل ما عادش يقولوا إيه هو اللي حصل هو قسمنا الأول اتنينات وبعدين قال لأخونا أنتوا هتقعدوا تحكوا أيوه إيه اللي حصل فين أخوكم فأول ما دخلوا بص إن ابنك سرق وبيجيبوا أدلة المرة اللي فاتت جابوا دليل خايب جابوا قميص عليه شوية دم ومش مقطوع المرة دي وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية كلهم اسأل مصر كلها يعني واضح ان هي كانت محاكمة شهدها كثير من الناس ثم أذن مؤذن نادى في كل مصر ايتها العير أنكم لسارقون واسأل القرية أي أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا والناس اللي جايين معانا من الشام احنا اتفضحنا أصلا يعني هي مصر كلها اتفرجت علينا وكل الطريق احنا جايين بيتريقوا علينا فبص أي حد عايز تسأله هما ده يدل على صدقهم هذا يدل على صدقهم ارجعوا إلى أبيكم مين اللي بيتكلم هنا كبيرهم بيتكلم فين في مصر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وابدأوا بحرف التأكيد وابدأوا على طول بالحدث وقدموا الدليل الأدلة إن ابنك سرق وإحنا لم نفرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين والله لو كنا نعرف ما كناش خدناه معانا وما كنا للغيب حافظين ولو مش مصدقنا اسأل كل القرية التي كنا فيها والناس اللي راجعين معاهم والعيرة التي أقبلنا فيها وفي الآخر بنأكد وإنا لصادقون هناك قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هنا بيقولوا لا وإنا لصادقون فالسياق أصلا بيدل على صدقهم ودي بتو- بتعطي للقاضي ان هو يتعلم القرائن اللي يحكم بها ان من طريقة الكلام ان اللي قدامه بيحور بي- بيزود في الكلام انت ممكن من سياق الكلام احيانا دي مش مش ال- مش بينه لا ممكن تبقى من القرائن اللي يستأنس بها واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت مين اللي قال يعقوب إيه ده يعني المشهد ده فين في الشام ارجعوا إلى أبيكم ده فين في مصر شوف النقلة يعني هو- مشهد كده انت قاعد بتتفرج على المشهد كي- كبيرهم واقف معاهم وبيبكي يقول لهم انا مش هقدر ارجع ماليش وش اقابل والدي انتوا هترجعوا تقولوا له واحد اتنين تلاتة رد يعقوب تخيل المشهد فجأة توقف المشهد انتقل إلى مصر لو ده في كتاب تاني فلما ذهبوا وركبوا العير وطول الطريق عمالين يفكروا وبعدين وصلوا ودخلوا وقالوا له الكلام فقال يعقوب لا كل ده حذف من المشهد ارجعوا إلى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا وقولوا وقولوا رد يعقوب مباشرة لأن مش هنقعد نحكي بقى إن رجعوا وقالوا له قال أي يعقوب في مصر انتقال مشهد قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أول حاجة اتهمهم وبعد كده فصبر جميل فعلا الكلمة دي هنا كلمة ثقيلة من سنين قال نفس الكلمة عند فقد أحب الناس له وهو الآن يفقد أحب الناس إليه مرة أخرى ويقول نفس الكلمة الله أكبر أي إيمان هذا أي ثبات هذا انك نفس المشهد الايماني وثابت عليه لسنوات احيانا واحد في بدايه التزامه يحقق معاني ايمانيه عاليه جدا او يكون سخن في وضع ايماني معين فيضحي فياخد قرارات ايمانيه لكن مع طول الزمان يفتر ويبدل ويغير لكنك انت عند سن مثلا عشرين سنة وتكون في قمة الحماس الإيماني وتاخد قرارات وعند سن خمسين سنة تاخد نفس القرارات وبنفس الحماس ده قليل جدا قليل من الناس كده ده الاخ بيقعد ملتزم خمس سنين تلاقيه ساب صلاه الجماعه يقول لك اصل انا عرفت ان هي سنه وما عادش بيصلي في المسجد يعني التدهور خمس سنين ايه ده بيقعد آه، خمس ست شهور يعني بقى الثبات عزيز جدا ان الانسان يظل ثابت على طلب العلم على الحماس على الدعوه على الامر المعروف والنهي عن المنكر على المعاني العظيمه اللي بيتربى عليها في اول دين ما عادش اصلا في حاجه اسمها اول التزام بس أنا بتكلم على زمان يعني اللي كان بيتلقى في اول التزامه معاني عظيمه وبعدين يظل ثابت عليها ده نادر جدا سيدنا يعقوب يقول نفس الكلمة بنفس المعاني بنفس الثبات بنفس الكلمة الجميلة احنا اتكلمنا على صبر جميل علاقته بالله لم تهتز يعني علاقته بالله مفيش أي فيها اهتزاز أنا ثابت يوسف راح ثابت بنيامين راح ثابت أيضا في واحد يثبت عند أول بلاء يتكرر البلاء الثاني طب ليه يا رب كده يعني ممكن يحصل يسقط عربيته تتخبط فلا الحمد لله يجي البلاء اللي بعده قال هو مفيش غيري ولا ايه فيعترض والعياذ بالله ويظهر الاعتراض وهذا ما يريده الشيطان أن يعترض الإنسان على القدر الشيطان دايما يريد أنك تعترض على الشرع وعلى القدر لكن يعقوب عليه السلام قمة الثبات هذه كلمة تدرس فصبر ج... أكررها لا زلت على صبر الجميل لا زال على ثباته فصبر جميل ولن أفقد الأمل أبدا عسى الله أن يأتيني بهم اللي هم مين التلاتة بقى يوسف وبنيامين وابنه الكبير اللي هناك عسى الله أن يأتيني بهم جميعا دي من الآيات اللي تعطي أمل في حياة الإنسان لما تفقد أشياء كثيرة الله قادر أن يجمعها لك عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى أما تيجي تسأل ربنا اسأل الله سبحانه وتعالى بثقة وبيقين لا يتعظم شيء مفيش حاجة كبيرة على ربنا هو عليه هين سبحانه وتعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وما حدث لابد لحكمة إنه هو العليم الحكيم طيب هو هنا ازاي سيدنا يعقوب اتهمهم هم هنا الناس يعني أولاد يعقوب غلطوا أخطأوا في شيء ما أخطأوش فازاي سيدنا يعقوب اتهمهم كتير مفسرين قالوا اتهمهم يعقوب لأنهم أخطأوا فيما سبق فدايما الإنسان اللي عمل أخطأ وعرف بكذب في أول أمره قد يتهم مرة أخرى حتى لو صادق فليصبر لغاية لما يحسن سمعته أنت بتدفع ثمن الجريمة الأولى يعني إنسان كذب مرة والثانية والثالثة وفضح ثم تاب خلاص أحدث توبة بالفعل بينه وبين الله وبالفعل تاب ممكن واحد يشك فيه ما تروحش تتهمه أنت اللي أخطأت أنت بتدفع ثمن المعصية الأولى فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا شك فيهم كما ظهر له أمارات كذبهم أمارات كذبهم أول مرة هو طبعا سيدنا يعقوب اكتشف أمارات الكذب إن القميص مش متقطع واللي هم اللي قال هو الكلمة اللي قالها أخاف أن يأكله الذئب راح قالوا له أكله الذئب يعني مفيش حجة تانية خل... يعني نفس الحاجة حصلت فكانت أمارات الكذب واضحة فشك فيهم يعقوب وبعضهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا حاول يلتمس عذر ان سيدنا اصل هم قالوا كده ايه طب ما كده سيدنا يعقوب بيسيء الظن وينفع هل يجوز ان احنا نتهم نبي انه بيسيء الظن هو هنا مش يعقوب مش بيسيء الظن ده الظن الطبيعي ده التعامل انه بشر ان انسان اخطا مره وثانيه وثالثه فانت إيه الاصل انك انت تحترز منه ده مش من سوء الظن يعني واحد يسال يقول لك ايه ان بعد الظن اسم طب لو واحد معاملاته مريبه ينفع احترز منه احترز ينفع تحترز منه لأن هو ظهر عليه قبل ذلك أمارات الكذب لدرجة أن بعضهم حاول يعتذر ليعقوب قال إيه إن أنتوا السبب إن هو ياخدوا لأن أنتوا اللي قلتوا فما فمن وجد في رحلي فهو جزاؤه لو ما كنتوش قلتوا الكلمة دي ما كانش أخذ فأنتم من تسببتم في ذلك أنتم من تعجلتم ولما قلتوا الكلمة دي كنتم تقصدون أن يأخذ طب ما ده سوء ظن برضه يعني حتى اللي حاول يهرب منها فالشاهد أن الإنسان اللي نخرج بيه لما يقع الإنسان في كذب أو يعني في تهمة معينة ثم تاب منها فإذا لم يعذره أحد بعدها فليلتمس العذر له لأن أنت بتدفع ثمن خطأك الأول لا احنا قلنا اللي قال ان هم اصبحوا انبياء بقى خلاص تابوا يعني كتير من المفسرين قال ان هم اصبحوا انبياء وبعدين هنا هم ما اخطاوش فعلا يعني هم هنا ما عملوش اي خطأ هم ما وقعوش في اي حاجة ده كل ده من تخطيط يوسف عليه السلام بوحي من الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ضل يعقوب يذكر يوسف عليه السلام نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير